بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد ايه تاني من سفر ايوب او شعار اخر بعنوان حينئذ تتلذذ بالقدير اوعى تفتكروا سفر ايوب كله كلام عن الالم والضيق سفر ايوب مليان اسرار روحيه جميله قوي يعني كل حاجه روحيه تلاقوها في سفر ايوب تلاقوا الفضائل تلاقوا التوبة تلاقوا التلذذ بربنا تلاقوا الصلاة تلاقوا كل المواضيع الروحية موجودة ليها آيات في سفر أيوب فالموضوع مش كله على الألم إنما متغطي بالكفر الكبير بتاع الضيقة والألام لأن الحياة كلها ألام تعالوا نقرأ النص ونعيش فيه شوية وبعدين نركز على الفكر أجاب أليفاز التيماني وقال ده آخر حوار بين أليفاز وأيوب بعد كده سكت وقال ما منوش فايدة إنما أليفاز زي ما قلنا ساعات يشد وساعات يرخي ساعات يقول كلام ناشف أوي يوجع وساعات يقول حكم الراجل ده هل ينفع الإنسان الله بل ينفع نفسه الفطن الفطن اللي هو الفطين الحكيم 22 أصحاح 22 هل ينفع الإنسان الله نفس الفكرة اللي قالها أليهو من شوية لو انتوا بقى ابتديتوا تاخدوا بالكم من التفكيرات الإنسان مش هينفع ربنا في حاجة إنما الحكيم بينفع نفسه يعني اللي عايش في الدنيا دي وعارف يستفيد من تجاربه آه ده اللي هينفع نفسه اللي قابلها باحتمال بشكر هل من مسرة للقدير إذا تبررت طبعا خلي بالكم مسرة الرب بر الناس لكن هو عاوز يقول نفس المعنى اللي قاله أليهو هو انت فاكر ربنا كسب كتير يعني لما انت بقيت كويس انت اللي كسبان انت اللي مستفيد في الاخر لما تعيش حياتك كبار او من فائدة اذا قومت طرقك طبعا في فايدة بس الفايدة راجعها لك ربنا مش ناقصه مجد لما احنا نبقى قديسين لو الناس كلها اتعدلت ربنا مش هيزيد حاجة فاهمين الفكرة انما الناس هتكسب هل على تقواك يوبخك تفتكر يعني ربنا بيوبخك لما يلاقيك كويس مالك يا أيوب قلبت الموازين أو يدخل معك في المحاكمة أليس شرك عظيما آه دخلنا في الكلام بقى اللي يوجع تاني يا عم ما أنت كنت بتقول كلام كويس هو صحيح ما فيش واحد فينا شره مش عظيم بس ما تتقالش الواحد تعبان قوي إن شرك عظيم ما أنا عارف وأنت عارف إن شرنا عظيم بس مش وقته وآثامك لا نهاية لها لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب هنا بقى بصراحة لأنه أصل أيوب كان بيرد عليهم ويفحمهم فأليفاس كان اتغاظ فآخر كلام خبط فيه ورزع بقى قال له ده انت نعتك وأصلك وفصلك وطبعا يعني هنا اتبلع الراجل أيوب أحسن من كده كتير قوي فهنا ظلمه قوي بقى قال له ده انت ارتهنت أخوك بلا سبب ده ما حصلش بقى دخلنا في كلام بقى زيادة وسلبت ثياب العراه يعني طب هم عريانين ثياب ايه اللي هيسلبها لكن يعني شوفوا الادب اليهودي او طريقه الكلام يعني ده انت يعني سرقت العريان ما ان لم تسقي العطشان وعن الجوعان منعت خبزا هو ما عملش كده يا جماعه خلي بالكم دي تهم الراجل كويس بس عاوز اقول لكم حاجه حتى لو كويس مفيش حد فينا حتى في الحاجة اللي هو كويس فيها ما فلتتش منه مرة عمل عكسها لو فكرت في كده هعتبر انك كريم بطبعك بس اكيد جالك يوم كنت بخيل قوي مع الناس يوم يعني موقف او في مرة يعني استخسرت في واحد غلبان ربع جنيه مع انك بطبعك كريم اذا كان موسى الحليم جدا في يوم اتغاظ وكسر لوح العهد إذا حتى لو كنت متميز في حاجة لا يخلو الأمر أبدا من أن حتى في تميزك في في أخطاء. لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب سلبت ثياب العراة ماء لم تسقي العطشان عن الجوعان منعت خبزا أما صاحب القوة فله الأرض والمترفع الوجه ساكن فيها. يعني أنت بقى قوي وصاحب الأرض ومترفع وبتظلم براحتك. الأرامل أرسلت خاليات تجي لك الأرملة من دول تمد إيديها تمشيها فاضية وذراع اليدام انسحقت ده بيتهم أيوب بالقسم لأجل ذلك حواليك فخاخ ويريعك رعب بغتة عشان كده ربنا مطلعه من جتتك يعني بيقول له أنت السبب في ده كله أو ظلمة فلا ترى وفيض المياه يغطيك هو ظل في علو السماوات وانظر رأس الكواكب ما أعلاه بص ربنا فوق ومراقب كل حاجة وشايف كل حاجة فحاسب لك أخطائك بالوحدة وكله هيطلعه منك فقلت كيف يعلم الله هل من وراء الضباب يقضي هو بقى لفاس بيقول أنا بقول هو إيه من وراء الضباب عمال يسجل ويحسب علينا السحاب ستر له فلا يرى احنا مش شايفين ربنا وعلى دائرة السماوات يتمشى ده تصور كده يعني ان ربنا مستخبي ورا السحاب ورا الضباب وبيتمشى بس عينه على كل واحد كل لحظة على فكرة الكلام لو بعيد عن أيوب كلام شو مفيد ليه صحيح ربنا ورا الضباب والسحاب واحنا مش شايفينه بس هو شايفنا وعينه على كل صغيرة وكبيرة لغاية كده المعنى مش غلط انما لما يتقال للراجل يبقى انت كده وحش قوي لا مش ده اللي مناسب هل تحفظ طريق القدم الذي داسه رجال الاسم يعني ربنا معلم الحتة اللي داسوا فيها غلط وظلموا الناس معلم عليها وحاسبها الذين قبض عليهم قبل الوقت الغمر انصب على أساسهم يعني يجي وقت ربنا الغمر يعني الطوفان ده ينزل على الناس الأشرار القائلين لله ابعد عنا الأشرار بسلوكهم بيقولوا كده ما تخليك في حالك يا رب خلينا نعيش براحتنا خلينا نظلم ونفتري براحتنا طبعا هو حاسب أيوب من الأشرار فعاوز يقول له أنت مسلكك بيقول كده بتقول له ربنا ابعد عني وماذا يفعل القدير لهم الأشرار من كبريائهم يقول لك يعني ربنا بيعمل إيه هو قاعد في السماء اللي بيغلط محدش بيكلمه وهو قد ملأ بيوتهم خيرا يعني الأشرار يغلطوا ولسه الخير معاهم لتبعد عني مشورة الأشرار يا رب زيح عني الأفكار الأبرار ينظرون ويفرحون والبريء يستهزئ بهم لازم يجي اليوم بقى اللي تتظبط الحكاية يجي الأبرار يفرحوا ويستهزئوا بالأشرار يعني يشوفوا بقى الدنيا اتظبطت تاني قائلين ألم يبيد مقاومون وبقيتهم قد أكلها النار هدخل بقى في الجزء اللي هناخد وقتنا فيه تعرف به وسلم تعرف به وسلم له فاهمين ازاي معناها كده استسلم لربنا اتكل على ربنا بذلك يأتيك خير تعرف بربنا وسلم لربنا يجي لك الخير اقبل الشريعة من فمه وضع كلامه في قلبك إن رجعت إلى القدير تبنى إن أبعدت ظلما من خيمتك وألقيت التبر ذهب على التراب وزهف أوفير بين حصى الأودية يكون القدير تبرك وفضة أتعاب لك لأنك حينئذ تتلذذ بالقدير يعني أليفاز هيدينا وصفة إزاي نعيش وسط الآلام دي كلها في تلذذ تبقى حياة لذيذة ممكن ممكن هنشوف بقى إيه الوصفة المظبوطة اللي كتبها الوحي المقدس اللي بيقولها أليفاز لأيوب ودي وصفة مظبوطة تنفع حتى المجربين تنفع الكل غرضها الحتة دي تتلذذ بالقدير واحد عايش مبسوط بربنا طول الوقت ممكن اه ممكن طب والضيقات تفضل موجودة والآلام مستمر بس هو مبسوط تعالوا نرجع للآيتين اللي فاتوا لأن هما دول موضوعنا يقول إيه تعرف به وسلم له بذلك يأتيك خير اقبل الشريعة من فمه وضع كلامه في قلبك إن رجعت إلى القدير تبنى إن أبعدت ظلما من خيمتك وألقيت التبر على التراب وذهب أوفير أوفير دي كانت منطقة كلها دهب غالية أوي بين حصى الأودية يعني بقى الذهب بالنسبة لك زي زي الرملة يكون القدير تبرك يعني ربنا يبقى هو راس مالك وفضة أتعاب لك هو نصيبك لأنك حينئذ تتلذذ بالقدير ومتى تتلذذ بالقدير يحصل إيه ترفع إلى الله وجهك تصلي له فيستمع لك وندورك تفيها تجزم أمرا فيثبت لك يعني اللي انت عاوزه يحصل لك اللي تقوله يمشيه في السماء ما انت خلاص حبيب ربنا وعلى طرقك يضيء نور إذا وضعوا تقول رفع يعني لو الناس كلها قالت هنحط راسك في الأرض تلاقي ربنا قال لا ارفعوا رأسه ده حبيبي ويخلص المنخفض العينين ينجي غير البريء وينجي بطهارة يديك إذا موضوعنا دلوقتي إيه كيف نتلذذ بالقدير هنتكلم في نقطتين إزاي الواحد يعيش مبسوط بربنا بالرغم من أنا مش بتجاهل إن الحياة فيها ضيقات ومشاكل ومتاعب ونقص وكل حاجة هنركن ده كله على جنب لأن الكلام بيتقال لأيوب فيعني أكتر مننا إنما ممكن نتلذذ بالقدير فالسؤال الأساسي الأولاني كيف أتلذذ بالقدير هو قايل الإجابة هنمشي فيها خمس نقط في الإجابة وبعدين متى تلذذت بالقدير شكلك إيه بقى حالك إيه لو أنت عشت هذا التلذذ يا ترى اللي عايش حياة فرحان بربنا إيه مكاسبه بقى إيه شكله فاهمين يبقى هما نقطتين كيف وماذا يكون المنظر بعد كده كيف تعرف بيه يقول ايه في شوفوا الانجليش يمكن اوضح شوي عشان كده قصدنا احطها لكم بالانجليش يقول now acquaint yourself with him عرف نفسك بيه قرب منه وتعرف بيه and be at peace سلم هنا مقصود بيها ايه عيش معاه في سلام صالح ربنا خليكوا صحاب تعرف به وسلم هنا مقصود بيها ايه يعني خلي في سلام بينك وبين ربنا بذلك يأتيك خير تعرف به وعيش في سلام هي مقصود بها كده ده أول تدريب في فكرة كيف تتلذذ بالقدير واحد يقول أعيش في سلام إزاي والأيام مليانة مشاكل شوفوا في قاعدة بتهرب مننا كتير لكن كلنا يتهيألي فاهمينها السلام حاجة داخلية مش حاجة خارجية السلام حاجة جواك مش براك ممكن يبقى عندك فلوس الدنيا وكرامة الدنيا وحب الناس وتلاقي نفسك قلقان جدا وممكن يبقى ناقصك كل حاجة لا صحة ولا كرامة ولا فلوس ومشاكل متلتلة وتحس بسلام إذا واضح أنه في قاعدة مهمة أن السلام مش مرتبط بالخارج بالظروف السلام اختيار عاوز تعيش في سلام ممكن تعيش في سلام حتى لو اللي حواليك متعبين الظروف ضيقة مش مهم فتعرف بيه وعيش في سلام يعني اختار أن يكون السلام حياتك ما تسيبش نفسك تتضايق ما تسيبش نفسك تضطرب التعبير اللي قاله ربنا يسوع حلو قوي يقول ايه لا تضطرب قلوبكم واحد ممكن يجاوبه ويقول له ايه غصب عني يا رب يقول له لا مش غصب عنك حبيبي حطها في دماغك كده لا مش غصب عنك انت بتسيب نفسك تضطرب خلي بالكم الايه دي فيها نعمه وفيها جهاد الآية كلنا حافظينها سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزعوا النعمة إيه؟ النعمة ربنا بيقول لك سلامي هديهولك، مصدق ولا لأ؟ مصدقين. كل ما تيجي هقول لك خد سلام، خد سلام. طب بنمشي من عند ربنا معناش سلام ليه؟ عشان سايبين قلبنا يضطرب، فاهمين الفكرة؟ ربنا أمين في كلامه فبيقول لك سلامي أترك لك، سلامي أعطيك. طيب أنت عليك إيه بقى؟ لا تضطرب، لا تجزع. إذا ده دورك فيها نعمة وفيها جهاد نعمة يعني ربنا بيديك سلام جهاد ما تسيبش قلبك يضطرب ما تسيبش الخوف يغلبك ما تسيبش التوتر ياكل عقلك ده عليك دور في دي الدور ده مين لي عقلي يا جماعة ليه لو أنا قعدت أسرح في الهموم اللي ورا مني أنا بعمل إيه أنا بعذب روحي أنا بنكد على نفسي أنا بعفرط نفسي أنا حكمت على نفسي بالقلق والخوف والانزعاج لو انا ظبطت دماغي انها تركز في وعد ربنا سلامي اترك لك كله تمام كله خير خلاص يبقى الظبطه بتاعت الدماغ دي هي اللي هتحدد انت عاوز ترتاح ولا عاوز تتعب لا تضطرب قلوبكم دي وصيه مش عطيه العطيه سلامي اعطيكم دي العطيه الوصيه ما تتضايقش ما تضطربش يبقى في دور عليك هي دي كلمه سلم تعرف به وسلم يعني ايه اختار السلام ما تد... ما تضطربش اخبار مزعجه ادخل صلي وما تسيبش نفسك تتضايق وتضطرب شخص مستفز يعني صلي في سرك وانت بتسمعه عشان الكلام ما يوصلش لغايه قلبك تبقى عملت حاجز بالصلاه كده بين الكلام الدبش ده وبين سلامك تفقدش سلامك تعرف به وعش في سلام لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع يقول لأعرفه لأن كلمة تعرف به واحد يقول يعني أنا مش عارف ربنا الحقيقة إحنا مش عارفينه لسه ده أيوب في آخر السفر يقول له أنا أول مرة أعرفك يا رب هذا الرجل الذي قيل عنه أنه كامل ومستقيم في عيني الرب ومفيش في الدنيا زيه قال له على آخر إصحاح على فكرة أنا أول مرة أعرفك انت جديد علي يا رب بالشكل ده ما كنتش عارفك بالحلاوه دي بالطيبه دي بالحكمه دي انا كاني اول مره اعرفك فلما بيقول تعرف بي احنا جماعه كلنا لسه على البر ما نعرفش ربنا كويس احنا زي ما قال واحد من القديسين زي اللي قدامهم بحر بيتمشوا على الماء على الرمله بره وما حطوش حتى رجليهم لسه في البحر ويقعدوا بقى يتكلموا عن البحر تتكلم بحر ايه انت دخلت جوه وشفت تعرفش حاجه لسه احنا بنتمشى بره تعرف بيه يعني ادخل ديبر ادخل لعمق قرب قرب تفهم ربنا وعيش في سلام عيش مع نفسك جوه قلبك عالم اخر جواك ما تسيبش العالم اللي براك يشدك ما يستاهلش العالم اللي براك ده كله ما يستاهلش انك تديله قلبك وعقلك يبقى ده اول تدريب انا بكتر عشان بس تفتكروا الفكره تعرف به وسلم هنا معلش سلم دي انا مصر يعني تفهموها عيش في سلام بذلك ياتيك خير ساعتها تقول مع بولس لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته يعني ايه انت ما فهمتش يعني ايه المسيح مات عشانك لسه انت ما عرفتش يعني ايه الصليب ده لسه لا ما فهمتش طبعا لسه بدري ده كل مسمار ده دروس دروس كل جلدة دي قصص انت ما عرفتش اللي جواه من ناحيتك انت ما عرفتش مركزك عنده انت ما فهمتش حاجات كتيرة قوي المفروض كنت تفهمها تعرف به وسلم فتعيش في سلام وتعيش في خير تاني مشورة حلوة قالها أليفاز احنا عاوزين نوصل لايه كيف تتلذذ بالقدير ازاي تبقى مستمتع بحياتك مع ربنا حتى لو انت ايوب من قبل ما تتفك التجربه قال له اقبل الشريعه من فيه فمه يعني وضع كلامه في قلبك عاوز تعرف ازاي تتمتع بربنا خلي كلامه اه شغلك طول الوقت اسمعه كويس اقراه كويس دخله جوه قلبك احنا ساعات نسمع وساعات نقرا يعني كتير منكم يحضروا يسمعوا او يسمعوا سيديهات اقل شويه يقروا ويدوا وقت للقرايه انما اقل قوي اللي يوصلوا لايه ضع كلامه في قلبك بس هي دي اللي تجيب التلذذ وعشان كده احنا مش مستمتعين كفايه بحياتنا الروحيه ليه؟ لأن احنا عارفين ربنا قال إيه، سمعنا وعظ كتير، قرينا كتير، إنما لم يدخل الكلام إلى القلب بعد. فمش عارفين نتلذذ بالرب. التلذذ ده في ناس عايشاه، في ناس فرحانة بربنا على طول. لأن كلامه شاغلهم جواهم مش براهم. يقول إيه؟ لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك ده لما ربنا ادى موسى الكلام وموسى بيقول للشعب بيقول لهم يا جماعة ربنا بيقول خلوا الكلام على قلبكم مش في ودانكم وعقلكم على قلبكم قصها على أولادك دي بقى طريقة إن الكلام يفضل في قلبك أو علامات إن الكلام شغلك إيه تحكي الكلام مع أولادك كام واحد فيكم بيحكي مع أولاده في كلام ربنا تبقى أنت مش عايش كل... مش مستمتع لأنك لو مستمتع بكلام ربنا هتبقى عاوز تحكي قصها على أولادك تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق تصوروا بقى لما يكون واحد مسيحي كده سمع له آية جميلة وكالت عقله يقابل واحد صاحبه في السكة كده يقول له استنى استنى عاوز أقول لك آية حلوة أوي يقول عليه مجنون هو مش مجنون هو يتلذذ بالقدير هو عايش مبسوط بربنا فيمشي في الطريق أي حد يقابله يقول له عاوز أقول لك آية حلوة في فكرة جديدة عجباني يتلذذ كم واحد وصل بقى لدي وحين تنام وهو بينام الآية مش راضية تطلع من دماغه وحين يقوم أول ما يفتح عينيه الصبح الآيات لسه جواه واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك كل ده ليه؟ عشان تتلذذ بالقدير عشان يبقى ضع الكلام في قلبك مش كفاية تعرفه متى أتى بك الرب إلهك يعطيك بقى كل الخيرات من غير ما تتعب يقول لك تاخد أرض لم تبنيها عارفين اللي عايش بيتلذذ بربنا تلاقوا الخير ماشي في رجليه لوحده ده بقى أكتر واحد يحس بالوعد اللي من ثلاث كلمات وعشر حروف هذه كلها تزاد لك مش عارف يطلع عشرة ولا كام من أقصر الوعود وأجملها هذه كلها تزاد لكم مين اللي يحس بدي وعايش مستمتع فعلا المتلذذ بربنا اللي مشغول بكلام ربنا اللي بيطلب الملكوت وبره يبقى تاني نصيحة بيقولها جدع ده أليفاس ده بيقول لنا اللي عاوز يتلذذ بالقدير يخلي كلامه في قلبه ينشغل بيه أكتر من كده تلاتة برضو معلمنا بولس في نفس النقطة دي بتاعت اتنين تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى تسكن فيكم كلام كله الناس دي فاهمة بتقول ايه الموضوع مش معلومة يا جماعة تسكن فيكم حاجة جوه على قلبك دي تبقى حاجة من جوه مش من بره وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بمزامير وتسابيح وأغاني و... ثلاثة إن رجعت إلى القدير تبنى إن أبعدت ظلما من خيمتك عشان نوصل للتلذذ بالقدير واحد تعرف به وعش معه في سلام اتنين ضع كلامه في قلبك احفظ كلامه بقلبك ثلاثة ارجع ارجع كل ما تلخبط ارجع توب هي معناها كده توب على طول اشتغل على التوبة طول الوقت ابعد الظلم من خيمتك يعني ما تسيبش غلطة تبات معاك زعقت في يوميها تعتذر لربنا وتصلح مع الشخص اللي زعقت معاه فكرة وحشة تعتذر لربنا يوميها وتطردها ابعد الظلم من خيمتك عاوز تتلذذ بالقدير ما تسيبش الخطية تبات معاك إنما ده الواحد يصحى في خطايا وينام في خطايا والخطايا معشرة ولزقاله وبعدين يقول مش مستمتع ما طبعا تستمتع ازاي تتلذذ بالقدير ازاي ابعد الحاجات دي ارجع لربنا قال لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا إلي يقول رب الجنود أرجع إليكم يقول رب الجنود يعني رب الجنود قد كلامه بيقول اللي يرجع لي يرجع له أرجع له بسلامي وبركاتي وتعزياتي وأفراحي بس يرجع لي لا تكونوا كأبائكم الذين ناداهم الأنبياء قائلين ارجعوا فلم يسمعوا ولم يزغوا ما تعملش زي الناس اللي عاشت عمرها فضل ربنا طول العمر يا ناس ارجعوا يا ناس سيبكم السكة دي يا ناس تلذذوا بيا تلذذا بالرب يعطيك سؤل قلبك ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ويفضل الواحد عمال يجري بعيد وخلاص ويخلص عمره ما تبقاش زي الناس اللي عدى عمرها وخلص وهي ما لحقتش التوب يبقى ثالث نصيحة كي تتلذذ بالقدير لا تبت الظلم في خيمتك ابعد الظلم عن خيمتك ارجع لربنا أول بأول ونظف حسابك أول بأول نفس المعنى يقول تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في عينه لما الواحد يسجد لربنا باتضاع بتوبة سامحني يا رب سامحني على اللي عملته النهاردة على اللي قلته على اللي فكرت فيه شيل عني اللخبطة دي يرجع له سلامه ويحس بربنا ويتلذذ بالقدير يرفعكم في حينه ملقينا كل همكم عليه دي المشهورة الأولانية عيش معاه في سلام هو يعتني بكم في إرميا 31 إرميا ده بقى طول عمره بيبكي بس في حتة جميلة قوي قالها قال سمعا سمعت إفرايم ينتحب إفرايم كان من أكتر الأسباط وثنية وإباحية فإفرايم دايما لما يجي سيرته تتوقعه في النبوات الفساد والضياع إنما جات له شوطة توبة كده في وقت فبيقول سمعا سمعت إفرايم إفرايم ده مش شخص ساعتها ده قبائل ينتحب ينتعب يعني شحتف كده بيقول ايه بقى إفرايم ده بيقول أدبتني فتأدبت سامع إفرايم يعني سامع واحد بيصلي ربنا بيقول له يا رب أدبتني لغاية ما تأدبت كعجل غير مروض بقالك سنين عمال تروض فيا وانا زي العجل العنيد اللي مش راضي اتعدل وانت برضو ما يئستش توبني فاتوب هنا ساعتها قال توبني فاتوب افرايم قال له انا عارف ان ما منيش فايده بس انا بقول لك انت بقى غيرني توبني يعني غيرني توبني فاتوب لانك انت الرب الهي لاني بعد رجوعي ندمت وبعد تعلمي صفقت على فخدي خزيت وخجلت لاني قد حملت عار صباي يعني كل ما ارجع لك ارد تاني واغلط ارجع لك وارد تاني واغلط انا ما بفهمش ما بتعلمش زهقت من نفسي توبني يا رب فاتوب يبقى الدواء الثالث في روشتة التلذذ بالقدير اتعلم تتوب باستمرار خليك تائب والتائب معاه تواضع طبيعي يعني نمرة أربعة إن ألقيت التبر على التراب وذهب أوفير بين حصى الأودية أكتر حاجة تعطل التلذذ بالله التلذذ بالدنيا وأكتر حاجة يتلذذ بها البشر المادة والجسد والكرامة المادة اللي هي الفلوس فتلاقي أغلب الناس تتلذذ بالأرقام والستات ما يفرقش معاهم الأرقام يفرق معاهم الذهب والجواهر أو ساعات كده وكده كمان إنما في الآخر كله غلط مش هتعرف تتمتع بربنا إلا لما تفقد متعة الدنيا الممثلة في الفلوس والمباهج والكلام ده فهنا بيقول عاوز تتلذذ بالقدير ارمي على الأرض مش لازم ترمي على الأرض حرفيا إنما حاول توصل إنه ذهب أوفير يعني أغلى ذهب ما يفرقش معاك زي الرملة اللي انت ماشي عليها مش سهلة بس دي ضرورة عشان تتلذذ بالقدير لما تحس ان فعلا الفلوس دي ارخص حاجة وكده كده هنسيبها ونمشي وياما ضيعت ناس وملهاش اي علاقة بالسعادة ملهاش ادنى علاقة بالسعادة بالعكس عادة الفلوس سر التعاسة عادة لانه لازم يبقى معاها شكر كتير قوي وسخاء كتير قوي عشان تجيب سعاده انما من غيرها لا شويه شكر يجيبوا السعاده على طول عاوزك بقى توصل ايه ربنا عاوزنا نوصل انك تلقي التبع على التراب يعني تطلع بقى شهوة الفلوس دي من قلبك وترميها كده زي ما قال المراسي يقول نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجو يعني خلاص أنت يا رب تبري تبري يعني أنت كنزي عشان كده بيقول لا تكنزوا كنوز على الأرض كنزوا في السماء لما تقول له يا رب أنت نصيبي أنت معايا أغلى من مليارات الدنيا كلها هعمل إيه افرض أنا مليونير ولا ملياردير وبعدين هتطول في عمري هتخليني فرحان زيادة هتستر على عيالي ولا حاجة ولا تعمل حاجة الكلام ده انما انت معايا تستر علي وعلى اولادي وتديني السلام وتديني البركه قال بطرس ليس لي فضه ولا ذهب الذي لي اياه اعطيك ادي الغنى بقى باسم يسوع المسيح قوم وامشي لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال طول ما مخنا بيفكر في الفلوس إحنا بنطرد السعادة من حياتنا وطعم ربنا مش عارفين نستطعمه تيجي تصلي ملهاش طعم ليه؟ عشان الفلوس مع الطلاق تتلذذ بالقدير خمس آخر نقطة في الروشتة أولا ملكوت الله وبر ليه فكرة إيه تركيز على السماء تركيز على الهدف حط قدام عينيك السماء طول الوقت تلاقي نفسك عارف تتلذذ بالقدير حدد هدفك كل يوم راجعه انت عايش ليه عايش ليه مش عشان تاكل وتشرب وتغلب الناس وتسبق الناس و... عايش عشان تروح السما خلاص وماله لما نتعب يومين ملكوت الله وبره راجع دي كل شوية تتلذذ بالقدير ليه؟ ما خلاص ما راحش منك القدير راحت منك الصحة راحت الكرامة راحت الفلوس تروح إنما ربنا ما راحش يقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض أهو ده اللي يتلذذ بالقدير اللي يعرف يوصل يقول له هو السماء بالنسبة لي إيه غير أنت والأرض كمان ما فيهاش حاجة أحلى منك من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض لما يقول جعلت العلي ملجأك لا تصيبك الشرور لا تدنو ضربة من مسكنك يوصي ملائكته بيك يحفظوك في سائر طرقك شوفوا العلي ملجأك يعني الآية اللي ربنا أنت رب ملجئي مش ملجئي البنك مش ملجئي الناس والمعارف أنت رب راس مالي ده اللي عارف يتلذذ بالرب يبقى كيف نتلذذ بالقدير ها واحد تعرف بيه وعيش في سلام اتنين حط كلامه في قلبك تلاتة ارجع له كل يوم أربعة ارمي التراب للتراب خمسة أولا ركز في أولا طيب حينئذ بقى تتلذذ بالقدير يعني لو أنت عايش مستمتع بالقدير إيه النتائج بقى؟ أقول أربع نتائج أول نتيجة ده من النص كله تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك يعني إيه ترفع إلى الله وجهك؟ يعني إيه واحد رافع وشه لربنا؟ يعني يجد نعمة في عينين ربنا لما واحد يبقى عايش انجوينج ربنا مستمتع بربنا ده بقى غير كل البشر عند ربنا ده حبيبه بقى ده صاحبه ده صديقه ده غالي عليه ده يجد نعمة في عينيه ده قريب ليه ومتى وجد الإنسان نعمة في عينين ربنا طلع خالص من المستوى العادي إلى مستوى خاص في العلاقة ما نفسكوش تدخلوا في الخصوصية دي تجدوا نعمة في عينين ربنا أكتر واحدة طبعا في التاريخ وصلت لكده ومن العذرة لأن بنقول عليها الممتلئة نعمة للأسف الترجمة البروستانتي شالوا من العذراء اللقب استخسروه فيها عشان غيرانين منها انما احنا في التسبحه ما بنقولهاش غير يا ممتلئه نعمه سموها المنعم عليه لكن هي في النص اليوناني الممتلئه نعمه اشمعنى دي لان حياتها تلذذ بربنا عشان كده في تعبير تاني يقول لك ام الافراح على فكره العذراء فرحانه طول الوقت بالرغم انها تعبانه طول حياتها انما جواها سلام وفرح طول الوقت لانها متلذذه بربنا تتكلم قليل قوي ما تفكرش غير فيه فطول الوقت فرحانه بيه عامله الخمسه اللي فاتوا طبعا بكفاءه يعني فتتلذذ بالقدير طول الوقت فهنا الملاك يقول لها يا بختك انت ممتلئه نعمه مليانه نعمه فيبقى اول بركه انك تجد نعمه في عينين ربنا شوف بقى لو انت بقى واجد نعمة في عينين ربنا يعني لك مركز عند ربنا ما حدش قدك بقى ما حدش قدك انت مش اي بشر كل الدنيا دي كوم وانت كوم تاني واحد زي موسى النبي وجد نعمة مرة وقف قدام ربنا قال له يا أنا يا هم قال له لا أنت طبعا ستمائة ألف راجل وحشين معاهم ستات وعيال اتنين مليون نسمة قال له لا أنت بالاتنين مليون يا موسى اتنين مليون نسمة قال له انت اغلى انت اغلى يا حبيبي ليه يعني نفر يعني قدام اتنين مليون انت دلوقتي اغلى انت وجدت نعمة يا موسى عاوز ايه قال ع- عشان خاطر عشان خاطرك وجدت نعمة اصل انت عايش معايا في الجبل أربعين يوم بتتلذذ بيا طب انا اقدر اقول لك لا ما اقدرش اقول لك لا بعد ال- العشرة دي حينئذ تتلذذ بالقدير فيقول الآية وترفع إلى الله وجهك يعني تتجاسر وتبص في ربنا كده وتقول له ممكن أطلب طلب صعب يقول لك طب قول يا حبيبي أنت غالي دلوقتي فالطلب مش غالي آية بقى جميلة قوي تورينا مركز أيوب لأن أيوب وجد نعمة في حسقيال 14 اتقالت مرتين مرة منهم 14 14 دي ربنا كان زعلان جدا من الشعب فقال كلمة كشفت عن مركز أيوب قال عارفين لو الناس اليهود دول البلد دي أنا غضبان عليها وزعلان منهم جدا حتى لو كان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة مين بقى اللي غاليين عليك قوي بيقول لحسقيال الكلام ده نوح ودانيال وأيوب إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب يعني إيه المرة دي ده من غيظ ربنا من الناس مش هسمع لهم لكن طبعا هم هيخلصوا نفسهم ببرهم يعني ربنا ده أيوب فات عليه ألف سنة ميت إنما هو مفيش ميتين عند ربنا قال عارفين لو أيوب ودانيال ونوح ثلاثة من الغاليين أوي يعني وقفوا قصادي الناس دول أنا غضبت عليهم فالثلاثة دول لوحدهم يطلعوا براءة لكن مش هاخد الم- المرة دي مش هسامح الناس لكن يبان ايه يكون ربنا ذكر هذه الاسماء واقفين قصاده تعبير وقفوا قصادي اذا ده دورهم ثلاثه دول كان اتنين منهم راحوا السماء نوح وايوب وكان دانيال عايش لسه عشان يورينا انه في ناس عايشه عندها داله كبيره قوي وفي ناس سبقت فحسقال بيتكلم نوح ده قبل منه بكتير قوي وايوب طبعا قبل منه بكتير انما دانيال كان معاصر لحسقيال فقال التلاتة دول لما بيقفوا قصادي غاليين جدا انما انتوا المرة دي حتى لو دول وقفوا مش هسامحكم كأنها برضه عاوزين يقولوا ايه الشفاعة ما تغيرش في خطة الله وإرادته لكن تورينا الدالة تكشف لنا عن غلاوة القديسين دول يبقى أول بركة حين تتلذذ بالقدير تنضم للناس الخصوصيين بقى اللي هم محبوبين باسمهم كده واحد زي دانيال مثلا ربنا بعت له رئيس الملائكة يقول له أنت سبيشال أنت مش أي حد كان صايم وبيصلي وقلبه وجعه على الشعب وحالته حال قال له في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب رئيس الملائكة جاي يقول له كده ربنا بعتني يقول لك أنت محبوب فمش قادر ما أقولكش اللي هيحصل تاني بركة لما تتلذذ بالقدير احنا ما زلنا في ايوب 22 تصلي له فيستمع لك ونذورك توفيه يعني ايه اول ما تقول يا رب يقول لك نعم حبيبي واستجابه سريعه فوريه شوف احنا بقى نقعد نصلي بقى ونقعد وفينك يا رب وما بتردش ليه ما هو ما انت برضو مش بتتلذذ بالقدير انما لو عايش بقى صبح وليل تتلذذ بالقدير وفي ملك تاني كده وبتاكل كلامه أكل وبتتعرف بيه وبتسلم ليه ورامي عليه كل حاجة ومشغول بالرضا طول الوقت وبتهرب من أي خطية ومشغول بالملكوت والفلوس رخيصة في عينيك الحاجات اللي قلناها أول ما تقول يا رب على طول تلاقي استجابة سريعة جدا ما تسمعوا عن القديسين و- والمعجزات اللي بيعملوها جت منين الحكاية ببساطة هم بيتلذذوا بالقدير تصلي له فيستمع لك إذا في طريقة جميلة إن كل مشاكلك تتحل ومشاكل اللي حواليك وحوالين اللي حواليك لو عاوز إنك تتلذذ بالقدير ساعتها أول بس ما تبص كده خلاص حاضر الدنيا كلها تتغير عشان خاطرك لأنك أنت أصبحت واجد نعمة من هنا تيجي الكلمة بتاعت طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله إذا من هو البار مش الذي لا يخطئ البار ببساطة هو الذي يتلذذ بالقدير طول الوقت البار هو الشخص اللي مستخسر الوقت في أي حاجة إلا التلذذ بربنا ده بقى اللي برفع حتى لو غلط يرجع يرد لربنا بسرعة تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك ربنا يسوع يقول لتلاميذه لأن دول واجدين نعمة معشرين قريبين منه يقول لهم لغاية دلوقتي ما طلبتوش حاجة يا رب ما عملوا معجزات وش- وطلبوا كتير قال لهم لا لسه ما طلبتوش إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا عاوز أفرحكم أكتر من كده اطلبوا شوية كمان اطلبوا أكتر من كده هم الحقيقة بيطلبوا بياخدوا اللي عاوزينه على طول ثالث بركة للتلذذ بالقدير يقول على طرقك يضيء نور اللي بنسميه الاستنارة يعني ايه اللي عايش يتلذذ بالقدير بالطريقة اللي قلناها برضه حفظ كلام وتوبة مستمرة التق- اقتراب منه التسليم ليه البعد عن القلق اللي عايش يتلذذ بالقدير على طرقه بتبقى الدنيا منور يعني اي سكة يدخلها تنور اي سكة يمشي فيها تنور فما فيش ضلمة ابدا يعني خطوته متأمنة ما فيش حاجة تم- تمشي معاه غلط بيقول مثلا تجزم امرا فيثبت لك تقول هعمل كده خلاص حبيبي اللي تعمله يتبارك نروح هنا خلاص الحتة اللي تروح هتبارك ليه عشان انت تتلذذ بالقدير اي حاجة تختارها تمشي معاك مظبوط كل حاجة تروحها تبقى جميلة يجزم امرا فيثبت لك وعلى طرقك يضيء نور نفس المعنى ده اتقال في اشعياء 58 على اللي يصوم بروحانيه على اللي يتلذذ بالصوم نفس المعنى في اشعياء 58 ده اشهر اصحاح عن الصوم قال اللي يصوم بلذه يعني ياخد الصيام بمزاج كده يحب في ربنا في الصيام وتنفق نفسك للجائع واشبعت النفس الذليله يشرق في الظلمه نورك يكون ظلامك مثل الظهر يقودك الرب على الدوام يشبع في الجدوب نفسك ينشط عظامك تصير كجنة مروية كنبع مياه لا تنقطع مياه دي بركات اللي يصوم بلذة اللي يتلذذ بربنا في الصوم نفس المعنى فمزموره الأولاني كل يوم الصبح نقول نفس المعنى وننسى بعدها يقول ايه يا بخت الراجل اللي يثبت ال- كشجرة مغروسة عند مكاري المياه تعطي ثمرة في حين ورقها كل ما يصنع ينجح فيه طب ليه احنا بنعمل حاجات كتيرة ما بتنجحش عشان مش ثابتين مش مغروسين مش متلذذين بربنا مش مركزين في حتة تتلذذ بالقدير آخر نقطة من جمال التلذذ بالقدير فأيوب يقول إيه إذا وضعوا تقول رفع يعني الناس كلها تتخفس لتحت وانت ربنا يقول لك لا لا انت فوق و- ويخلص المنخفض العينين ينجي غير البريء وينجي بطهارة يديك يعني ايه الخلاص والنقاوة النجاة والنقاوة يعني ربنا ينجيك من اي مشكلة ويحفظك من كل سوء وينقي يديك ينقي سيرتك يعمل اللي انت مش قادر تعمله مع نفسك بدل انت بتتلذذ بالقدير هو يدخل قلبه بقى ينظف قلبك وعقلك ويصلح كل المكركب جوه اذا لما بتتلذذ بربنا في حاجات كتيره لوحدها بتتصلح جوه وبره بره بيمشي حلو قوي وجوه بيمشي منور وجميل قوي كل ده بركات التلذذ بالقدير طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين